الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فما زال حديثنا حول آيات صور القصار وتكلمنا عن سورة الماعون يقول الله سبحانه وتعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحط على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون قلنا أن هذه الصورة تبين لنا أشياء كثيرة منها خطر التعبد بالتشهي وخطر التدين المغشوش التعبد بالتشهي لما عشت مع صورة قريش فليعبدوا رب هذا البيت هذه الآيات هيجت قلبي على معرفة العبادة عاوز يا رب أعبدك قال لك انتبه من لوازم تحقيق العبادة هو الخضوع التام لهذا الدين والاستعداد ليوم القيامة لأن احنا قلنا دان به أي اعتقده صح؟ دان بالشيء أي اعتقد به ودانه أي جزاه ودان له أي خضع له وانكسر فرأيت الذي يكذب بالدين أي يكذب بالمعتق بهذا الدين الذي كان ينبغي أن يدان به ويكذب بالجزاء الذي سيترتب على هذا في قوله دانه أي جزاه ولا يخضع ولا ينكسر لهذا الدين دان له أن ينخضع وقلنا أن الجزاء لا يسمى الدين, الدين أو يعني يوم الدين سمي هكذا لأنه يوم يدان فيه المرء وهذا اللفظ لا يساوي الجزاء من كل وجه إلا إذا كان الجزاء الذي يخضع له جزاء ينكسر للإنسان يقول لك هو يعني جزاني جزاء أنا انكسرت يعني عاقبني عقاب خلاني يعني فعلا بهدلني شد عليا يبقى ده اسمه ايه دانه لكن مجرد ان هو يديله جزاء عادي لا ده مش عشان كده يوم القيامة اسمه يوم الايه يوم الدين لمن الملك اليوم الكل هيكون خاضع للملك جل جلاله سبحانه وتعالى هذه الصورة بتخبرني وتقول لي انتبه واحذر وشوف نفسك في الثلاث أشياء دول أول حاجة فيها وهو إيه ذلك الذي يدع اليتيم واحد بيدع اليتيم إن هذا الرجل الذي يدع اليتيم قلنا ينتهره واليتيم جاء ذكر اليتيم ثلاث وعشرين مرة في كتاب الله بل قد يكون في إشارات أزيد كل ده يخليني أعمل إيه أنتبه إن من تدينك ومن تعبدك ومن تمام خضوعك لهذا الدين إنك تقيم نفسك أنت أخبارك إيه مع هذه الشريحة في المجتمع هذه الشريحة الضعيفة المسكينة المنكسرة وذلك كان من أوائل النعم التي أشرنا لها أن الله سبحانه وتعالى رب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحضرها غدا ألا وهي أن الله آوى من يتمه ولذلك قال عليك أشياء يا محمد منها فأما اليتيمة فلا تقهر فالكلمة دي مهمة قوي جدا لأن اللي ما جربش اليتم لن يشعر بما يشعر به اليتيم الحقيقي الذي انكسر كل شيء بالنسبة لي السند مش موجود انت النهاردة لما والدك يغيب ولا بيسافر شهر اتنين يعني بتبقى مشتاق ليه بس تشعر انسان لا سند له عشان كده موضوع اليتم ده مهم قوي الصورة دي بتزرع فيا الخوف الشديد جدا من النفاق عشان كده اما تيجي تقرأ القرآن وتقرأ مثل هذه الصور ما تقولش اه دي صور القصار عاوزين ايه عاوزين صورة كبيرة وطويلة تشرحها لنا عاوزين صورة ايه طويلة لا يا جماعة فيش صور طويلة ولا في معاني كبيرة لا لا كل حرف من كتاب الله يبنيك ويرقيك ويرفعك لو تعاملت وانطلقت مع ان ده كتاب ربي اه استنى ربي السطر ده نص سطر ده الجملة دي الحرف ده قاله الله لي أنا يبقى لازم أقف أشوف أنا فين من الموضوع ده فأنا أول ما أشوف الآية دي أقف ليه بقى لأن سورة الحاقة بترعبني لما ذكر الله سبحانه وتعالى الصنف اللي هياخد كتابه بشماله أعدانا الله وإياكم من هذا الصنف قال لنا من ضمن إشكال هؤلاء وإيه اللي وقعهم في كده انه كان لا يؤمن بالله العظيم بس كده ولا يحض على طعام المسكين مش كان بيأكل المسكين لا لا لا لا ربنا بيعاتب على حاجة تانية وهو موضوع الايه الحض وده هنتكلم فيه دلوقتي سبحان الله لذلك هتلاقي الموضوع ده حاضر معانا في سورة البلد يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة ويقف النبي على المنبر يقول أحرج عليكم حق الضعيفين ويذكر المرأة واليتيم خلي بالكم مش عشان دول ضعاف الحق بتاعهم وأنا بحرج عليكم هتقعوا في حرج لو إيه سبتوا الباب ده سبحان الله ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا يحض على طعام المسكين يبقى هتلاقي من صنف هؤلاء الذين فسدت عقيدتهم انه بيقعوا في حاجات والآيات دي يا جماعة مش يجي واحد يقول لي طب أنا أعرف واحد يكذب بيوم القيامة ولا يخضع لدين الإسلام ويطعم اليتيم والمسكين يقول لك ما كمل الصورة ما الصورة ما قالتش ده الصنف الوحيد قال لك اللي هتلاقيه حاضر معاه يوم القيامة كويس هتلاقي مثلث العبودية هتلاقي أركان العبودية ولوازم العبودية حاضرة هتلاقيه حاضر في الصلاة حاضر في أعماله لا يبتغي فيها إلا وجه الله وبالتالي الضعيف والمسكين واليتيم هتلاقيه حاضر مع الضعفاء لكن بدأ الله بهم لأن كثير من الناس لا ينتبه لهذا الحق يعني أول ما أقول لك العبادة إيه اللي بتسرح فيه الصلاة والصوم صح لكن أول ما أقول لك العبادة وعاوزين نكون عباد لله تاخد بالك أنت من اليتيم بيحضر فصدره الله لغيابه عن الكثير في العقول فده معنى مهم أوي أوي أوي الحاجة الثانية بقى لو أنا شفت واحد وقلت الكلام ده المرة اللي فاتت وأكد عليه بعيد عن ربنا بيكذب بالدين بس أنا شايفه محسن لليتيم هذا الإحسان الدافع إذا كان لا يصلي ولا يبتغي وجه الله هذا الإحسان الدافع فيه إيه؟ ليس الله ولكن شهوة ما أنا قلت لكم قبل كده في ناس يا جماعة بتعبد حتى صنم كده وقاعدين يعبدوا له ويسجدوا له وبيطوفوا حواليه اسمه صنم ليه؟ الدرهم والدينار صح؟ انت عايز عبد الدرهم انت عايز عبد الدينار في صنم تاني خفي اسمه صنم الشهوة وفي صنم اسمه الشهرة في واحد يوم القيامة هيجي ضايع أول من تسعر به بالنار في ناس كانت عاوزة اللقطة دي ثلاثة بيجتمعوا في الخصلة الدنيئة دي واحد كان صوته حلو قوي قوي قوي قوي في القرآن وملعلع ومكسر الدنيا وبقى ساوند ويوتيوب وبتاع وفلاشات رايحة وجاية فالله يعاتبه يوم القيامة ويسأله أنا أعطيتك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ماذا فعلت؟ قال قرأت فيك القرآن شوف الجبروت عما واحد يوم القيامة أمام الله وأمام النار وشوف الغفلة وصلت معاه اللي هي مسرحة لغاية فين شوف الإنسان عم بيكون تايه لغاية ما يقف قدام الله ويقول له إيه فيك يا رب ده أنت واضح جدا أنت لا تعرف هذا الإله الذي كنت تعبده لأن لو كان يعرف هذا الرجل ذاك الإله الذي يعبده كان يعرف أن من صفاته أنه لا يغيب عنه شيء لا تخفى منه خف عليه خافية صح ومع ذلك بيقول له فيك يا رب يقول له يا الله كذبت يا ستير يا رب مش ده الرعب بس الرعب اللي التكملة يقول له ايه قرأت ليقال وقد قيل انت قرأت عشان المعنى ده بعينه ومن مكر الله بك يا من تقع في هذا أن أعطيناك هذا الأمر في الدنيا وقد قيل وإن كان قال النبي من راى راى الله به يعني ايه راى يعني اللي عاوز يجذب نظر الناس وسمع الناس لا أن يفعل ابتغاء وجه الله فمن سمع سمع الله به ومن راى راى الله به يعني اللي عاوز رياء أو عاوز تسميع الناس تسمع عليه عارف تلاقي الناس ايه يقول لك فلان ده ما بنحبوش تلاقي دايما أهل الصلاح كده يقول لك فلان ده قلبي بينقبض عن مسمعه ما ارتاحلوش فتلاقيهم بينهم وبين بعض في كده صك كلهم بينفروا عنه سبحان الله ليه عشان المعنى ده ففي واحد قاعد امال ينفق على اليتيم والكلام ده كله عادي في ناس بتعبد الجاه بتعبد تعبد الصوره هو عاوز يشتهر وعاوز يعمل كده في دين جديد طالع وليه وحي وليه دستور كل يوم بينزل فيه ايه بتنزل لهم ايه وحي منه او ح- و- و- ايات عندهم بتنزل لهم بس كل ده من وحي الشيطان عارفين الدين ده ايه هو اديان اليومين دول في اديان كتير بس من ضمن الاديان في دين اسمه الدين الايه دين تأليه الانسان وانسنة الاله يعني ايه الكلام ده على فكرة انتبهوا لأن الموضوع ده منتشر أشد من انتشار كورونا وممكن تكون مصاب ببعض هذا الدين وانت مش واخد بالك الدين اللي بيأله الإنسان يعني ايه بيأله الإنسان أنا في واحد بيحسن ليا واحد بيديني فلوس وبيكرمني لكن ما بيصليش الراجل ده داخل ايه الجنة من الباب الأيمن ليه أنا اللي بقولك لأن أنا بقولك الراجل ده محسن محسن لمين للإنسان مسيء لمين للإله فإيه اللي حصل فبدأ الإنسان يتدخل على فكرة هو اللي انتوا شايفينه ده اليومين دول هي دي ده المرض ده أصل المرض أصل المرض ان انا ان كتير من الناس بقى مقله الانسان يقول لك ايه لا قدم ايه للبشريه وقدم ايه للانسانيه اللي يقدم للانسانيه يخش الجنه عدل احنا لازم عشان اي شبهه تجاوبها ولا اي اشكال انت شايفه لازم تفككه لما تيجي تفككه هتلاقيه منطلق من نقطتين دي النقطة الأساسية والنقطة الثانية أن هذه الدنيا دار الثواب والعقاب فبما ان الراجل ده احسن للبشرية لازم ياخد مكافأة ايه يا عم المكافأة يقول لك هندخله الجنة تيجي تقول له يا اخي اتق الله يقول لك ايه هي كان جنة والدك والله العظيم يا عم الحاج واضح جدا ان هي ايه انت بتتصرف كانها مش جنة والدك ده هي بتاعتك انت ويقول لك هو انت معاك مفتاح الجنة طب هو مين دلوقتي اللي معاه الم- مين اللي بيظهر كأنه هو معاه مفتاح الجنة يقول لك طب بقى عيدا فيك هو يخش وانت مش مش داخل الله اكبر بصوا يا جماعه انتوا بتهزروا صح بس والله وبالله وتالله ان هذا الكلام قد يؤدي بها ببعض الناس انهم يرتدوا عن دين الله ليه لان الله لا يعقب على حكمه انا كمسلم لا اعقب على حكمه يا جماعه ده واحنا بنرضع يعني اول ما اتفطمنا لو تفتكروا في الشهر اللي اللي تقريبا 22 اول ما اتفطمت اول ما اتفطمت كنت بتقول ايه بني الاسلام على خمسه اول واحد يقول لك لا يا عم مش انت عرفت لغوها خلاص ما عادش بتدرس في الحضاره انا مستعجب جدا ان الناس قاعدين يدخلوا الناس دي الجنه والنار والكلام بعيد عن اي حاجه يا سيدي بما ان ان البوذي واللوزي واي حاجه فيها كفر يهودي ونصراني بما ان إن الناس دي كلها اي واحد منهم هيكون بيعمل خير يخش الجنه انت مصدعنا ليه وصلاه فجر وبر ابوك وبر امك وانفاق يا عم ما تقول الدنيا كلها ايه داخله خلاص خلي خليك إنسان صالح وتخش الجنة أنت ليه معذبنا أنت ليه مسمي ابنك عبد الرحمن ما تسميه بيتر وخلاص وسمي بنتك تريزا وأنت غير اسمك من محمد إلى مايكل إيه المشكلة ولا باراك أي حاجة بقى المهم إيه خليك يهودي خليك أي حاجة هتفرق بقى ساعتها طبعا كل الطرق تؤدي لإيه إلى الجنة ظاهرا بس دي طرق كلها إلى الجحيم والعياذ بالله اوعى تعند عند معايا انا عشان انت كارهني كواحد ملتحي او كاره مثلا حد من اهل الاستقامه تقول له طب عندا فيك احب ابشرك اللي انا ارتديت اه في ناس رافعين الشعار ده بلسان الحال بتاعهم يقول لك عندا بقى فيكو طيب والله لا مصلي عليها الجنازه صلي على مين صلي على موجب صلى على إنسان لا يشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هيقول لك إيه أنا بدعي لها بالمغفرة والرحمة وما أقصدش الجنة طب يا نجم النجوم يا أذكى إخواتك أنت بتقول يا رب اغفر ليها عشان إيه؟ لا هي غفر لها ورحمها هتروح فين؟ التجمع؟ هتروح فين؟ أنت عاوزها تروح فين بعد المغفرة والرحمة؟ ما تحرجنيش بقى ما ده هتقول الجنة يبقى واضح واضح ان دي جنة الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان الدجال معه جنة ونار صح جنته نار وناره جنة فواضح ان انت بتتكلم عليه لا والعجيب زي ما بقول لكم سبحان الله العند بيودي للكفر كما قال الله عشان انتوا بتشوفوها كل يوم اهو وجحدوا بها واستيقنتها اه اما دي المشكله فين يا رب ظلما وعلوا كبر هو مش قادر يستحمل هو بينه وبين نفسه يقول لك بص هم كلامهم صح بس عندنا فيهم عاوزين ايه نرخم عليهم طب هترخم عليهم ازاي نقول ايه هي في الجنه وعلى فكره هتخش هتخش قبل العدوي وقبل الحوين وقبل الشافعي وقبل ابن تيمية بتاعكم وانتم مش داخلين اللي بعدها ممكن بعد 500 ألف سنة كده ما هم يخشوا الجنة وبتاع والكلام ده كله لو التاني المجرم يقول لك ايه انتوا فاكرين ان في عذاب ده العذاب ده من العزوبة العزوبة دي يعني هم هيستمتعوا بس الله أن يمتعك بهذا الكلام شوف عند الله سبحانه وتعالى يذكر العذاب كما في الزمر ويقول لك ايه ذلك الذي يخوف الله به آه. ربنا بيخوفك ويجي واحد عشان تعرفوا ان الدين بيتلعب بيه ليل نهار نرجع سبب الازمه دي ايه السبب إيه؟ الدوده جت منين من الحته دي ان انا كانسان اتعامل كده وانسنه الاله اه كلام الاله ده يتحط ونشوف ونتناقش عادي جدا زيه زي اي كلام مش بتسمعوا الكلام ده ولا انا حاسس ان انا جايب كلام يعني ايه من بلد تانية كلنا دلوقتي الا ما رحم الله احفظوا اولادكم وانتبهوا لعقيدتهم مش اولادكم بس احفظوا عقيدتكم انتوا كمان خلي بالك لان العقيده قاعده ايه تتهز تتهز تتهز واحد بخيل وبيصلي واحد ليل نهار يغرق عليا المال ويسب الدين وما بيصليش بس مش سيبني محتاج حاجة الله الوكيل يعني والتاني ده مفيش تقطع من جلده وما يديكش جنيه أنا كمسلم مشاعري دي يا جماعة وعقيدتي دي مش بتاعتي ربنا اشتراها قال لي انت هتبيع هبيع ان الله اشترى من المؤمنين صح هيبيعوا ايه حاجتين اتنين بيع نفسك ومالك لمين لله من ضمن النفس دي اعتقادها تفكرها مشاعرها تبص للراجل ده ان هو ايه تقول له بيصلي خلاص هذا الرجل احب الى الله من ذاك الرجل امتى هتقول كده اذا كان عندك الانسان انسانا وان الاله اله بس لكن اول ما نعكس تقول لي انا مش حاسسها يعني عشان هو بيصلي له يبقى يعدي وده بيحسن إلي ما يعديش شفت هو موضوع من بقوا فين هي الحتة دي نسأل الله العفو والعافية فذلك الذي يدعو اليتيم واحد دلوقتي يقول لك على فكرة انت بتتكلم في حاجات ليها ارتباط بالسياسة لو كنت فاكر دي السياسة فدور على دينك لان تقريبا الدين واقع مالناش دعوة بالايه لا بص على دينك شوف كده التوحيد يعني احنا بنقول كده اسلام دخل الجنة صح طب نصرانية ويخش الجنة ويهودية يخش الجنة ومش عارف ويهودية ويخش الجنة امال النار دي معمولة لمين للمسلمين اللي مش هيقتنعوا بكده طب لو في واحد يهودي ومبهدل الدنيا لعله لعله ان شاء الله ايه الناس دي تشفع له ويخش في الجنه لكن مسلم مش يقتنع ان اليهودي والبوذي والملحد النهارده في واحد يبقى ملحد ويموت يقول لك ايه برضه هيخش الجنه ليه لان هي فعلا هو بيتعامل ان جنه ايه سيد الولد فعلا ده ده حديقته نسال الله العفو والعافيه فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الله يهديه قال لهم نضيع ليه الدرس كله عليه ولا يحض على طعام المسكين في واحد ممكن يقول ما نعدي الموضوع مش وقته دلوقتي صح ان الشمس يا جماعة تختفي في النهار ده حدث ضخم ولا عادي مرة كده نلاقي كده الشمس احنا قاعدين كده في امان الله هوب اللي تروح مخفية تماما والدنيا تقلب ليل تبقى الساعة دلوقتي 10 الصبح ونلاقيها ايه خلاص ضلمت داخلين على العشاء موقف رهيب صح النبي من الرعب بيجري ويقول لهم ايه يلا يلا ايه صلاة عشان يصلي الكسوف كان ابن النبي لسه ميت ففي واحد ايه قال لك لقطة كده الجماعة اللي هم بينزلوا لازم يعلق على الأحداث عارف الشمس اللي حصل فيها دلوقتي ليه الشمس انكسفت لموت ابن النبي ابن النبي مات الشمس نفسها زعلانة طب بالله عليك دلوقتي النبي وهو ينكسر وعبد الرحمن بن عوف يدخل عليه يلاقيه بيبكي لدرجة بيقول له أتبكي يا رسول الله الموضوع مؤثر جدا عليه وخاصة ان هو كان يتمنى الولد ورزق الولد على ايه بعد ما اقترب من الستين فالموضوع كله وجداني عالي قوي قوي قوي النبي بقى يعدل اللقطة اللي اتقالت دي لا يقف خطيب لهم إن الشمس والقمر آية من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ليه يا رسول الله آه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عندك اعتقاد الناس يعني انت على المنبر كده راح واحد واقف قال ايه اقسم بالله يا جماعة ان الشيخ ده نبي وانت تقول له تشاور له كده اهدى بس اهدى على احنا على المنبر يقول لك ايه والله تعلم ما في قلوب هؤلاء وانت تقول اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لا والله وتسيب الكفر اللي اتقال على الملأ ده لا لازم تبين تبين بالرفق وتبين بالحسنى بس لابد من بيان لان دلوقتي عقيده الناس ايه خلاص كل سنه وانت طيب بتروح ما تلعبش على الجيل اللي قاعدين دول فاهمين سنهم كبير في جيل طالع يقول لك ايه عادي يا جماعه بسم الله الاب واللي مش عارف ايه واللي, واللي ليه صاحبه واللي ليه ابن الروح القدس الذي في السماء الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مش بتلاقي تحس ان ايه اللي حصل ايه الجهاز هنج دخل كله في كله كده وده طالع لمين هو ده الدين الإبراهيمي الجديد اللي عاوزين يصدروه لأن كل الناس بيعظموا إبراهيم خلاص يا جماعة إيه المشترك؟ كلنا بنحب إبراهيم كلنا بنحب ربنا كلنا بنحب كذا ليه بقى حتة بقى يبقى ده لي معبد وده لي كنيسة وده لي مسجد ما, ما نعمل قبلة ثلاثية كده وبتاع وكلنا نخش وبتاع وعم عبودة مرة يأذن ودقيانوس مرة برضه يخبط الجرس ومش عارف مين مرة يعمل ايه وبتاع والدنيا وسع وكل واحد يعمل سجادة وبتاع هو ده الدين اللي بيتصدر ليل نهار فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ذكر الله سبحانه وتعالى هنا الحض ولم يذكر اطعام قلنا ان الحض هو ليه الحث الشديد انك تقول لي محمد عملت ايه مع طعام المسكين محمود عملنا ايه مع طعام المسكين بالله عليك في ناس مسكينة مش عارف طب أنا مش معايا فلوس لن تعفى من هذا ليه مش معاك فلوس اه أما احنا بنكلمك في الحظ هو بيكلمك دلوقتي انت طلعت طب انا مش معايا لا كلم اللي معاه كلم الغني روحوا له يا دكتور دلوقتي في ناس هنا فقيره ومش عارف ايه لقيته برضه لسه ما اشتغلش كلم اللي جنبه كلم اللي بعده كلم اللي بعده ليه حظ حظ حظ حظ هو ده التحريض حرض المؤمنين ولا يحض على اطعام ولا طعام آه اطعام دي يبقى انت اللي بتطعم اما طعام دي يبقى بتاع مين الطعام ده اصلا بتاع المسكين هو ليه حق عندكم يا معشر من إيه؟ يمتلك الحاجة اوعى تكون فاكر انك يعني بتمن عليه وتدي له وديته من عندي لا يا نجم هو الذي رزقك ركزوا في الجملة دي الذي رزقك رزقك رزقك ومعه رزق غيرك ربنا عم اداك الرزق قال لك خد رزقك اهو وده رزق مين غيرك هستعملك توصله او بتعبير ادق اختبرك في توصيله فانا عم اخد الرزق اقول الله اكبر رزقت النهارده 100000 جنيه ده بتاعي هو ربنا اداهولي في منه بتاعي وفي منه بتاعي بتاع غيري اختبر بقى هتعمل ايه في اللي انت هتاخده وهتوصل بتاع غيرك ولا لا عشان كده يا جماعة نفسية وانت بتطلع الزكاة لازم تبقى نفسية ايه ان الشيخ عبد الرحمن سايب معايا 1000 جنيه فبقول له يا محمد هبعد اخدها قلت له إيه؟ عيوني شوف الوقت اللي يناسبك فاول ما جيت قلت له ايه حاجة حضرتك اهي خدها بديها له وانا رايق ونفسيا ومش عارف ايه والكلام ده بقول له انت جيت كل شويه هتطلع لي كل شويه ترن عليا خد يلا الله يسهل لك وبتاع ما تبصليش كده امشي على طول يلا توكل على الله يبقى انا بتعامل ان ده حقه عشان كده يا جماعه الموضوع ده زي ما قلت لكم الصوره دي مش صوره اللي احنا هنطلع لطائف والله على البلاغه ومعنى جميل هنا وفايده هنا لا لا لا انت تقف تعصر نفسك تشوف انت مع المعاني دي تجيب كام الصورة دي تخليك انت تجيب كام وتقف انت مين فين, فين منها وفين من تطبيقها انا اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل الله وخاصته العاملين بهذا الكلام المحسنين للضعفاء والمساكين والايتام فاسال الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم